أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ثم هذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس العقيدة الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا مدة مع قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله وذكرنا هنالكم سوءات الخوض والمماراة وأدب التقوى في الثبات على دين الله وعدم الالتفات إلى ما يوحيه الشيطان من شبهات إلى أعداء الدين ثم قال في الفقرة السادسة والستين ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نخالف جماعة المسلمين توقفنا معها في النهاية في قضية أن أمر المسلمين كجماعة جماعة الخليفة جماعة المسلمين جمهور المسلمين هذا أمر مما يحترم في الدين قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي الصوم يوم تصوموا والفطر يوم تفطروا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أريد أن أعرف هل أحسنت أو أسأت قال سل الناس فإذا قال الناس أحسنت فقد أحسنت لذلك أيها الإخوة كثير من الإخوة كثير من الشباب كأنه يرى أن من أمر الدين ألا تهتم بالناس لكن القضية هنا في كلمة الناس العلماء والدعاة بل والطيبون من أهل الديانة لكلامهم موقع مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت ثم مرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت وجبت قالوا ما وجبت يا رسول الله قال أثنيتم خيرا فقلت وجبت الجنة وأثنيتم شرا فقلت وجبت النار فلا ينبغي للأخ الملتزم أن ينظر إلى الناس على أنهم همج كلهم غيره همج رعاع وهذا وإن كان في بعض الناس أو في كثير من الناس أو في أكثر الناس حتى بعض الفجور وخلاف الحقيقة والنفاق وغير ذلك إلا أنه لا يجمع قول الناس إلا على حقائق فقد يقول بعض الناس عنك متكبر وتقول هذا يحقد علي وهذا يحسدني وهذا ما بيحبنيش وهذا عشان هو ما بيحبش الدين وهذا عشان كان ليا مع موقف طب وهؤلاء وهؤلاء فإذا قال الناس عنك متكبر قف مع نفسك هو صحيح أنا متكبر إذا رأيت الناس يقولون عنك أنك أنت كذاب يجب لك وقفة لتنظر صحيح أنا كذاب الحقيقة فين لابد ثم ليس دوما وقد ذكرت غير مرة قبل ذلك أن من فوائد الأعداء معرفة عيوبك أعداءك تستفيد منهم تستفيد من الأعداء إيه؟ أنهم يخبرونك عن عيوبك حتى الحاقدين والحاسدين والمؤذين لأن عيونهم نقادة عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية فالساخطون عليك يظهرون مساويك فتستفيد منها وتتخلص منها وتحترز منها أعود إلى أصل القضية وهي كلمة ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نخالف جماعة المسلمين في الزي فلا يكون داب الناس أو عهد الناس بأهل الدين أن يلبس القميص الأبيض والطاقية البيض مفاجأ بيك لقيت في وسط الناس كده لابس طاقية سوداء ليه؟ مفاجأ بيك في وسط الناس لابس باكستاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة لبس الشهرة والذي تتميز به إن الله لا يحب أن يرى عبده متميزا على إخوانه إنك تبقى كل الناس ماشي عادي وأنت لابس غطرة حمراء في الشتاء أكثر الناس يلبسوا غطرة حمراء ماشي في وسط الناس عادي زيك زي الناس دايما خليك زي المسلمين ما أقصدش في الفسوق والمعاصي زي المسلمين في الخير وفيما لا يميزك لأن دايما أقول للشباب إن نفسك مش ناقصة النهارده الشاب اللي بيربي شعره ويطول شعره ويلبس طاقية سوداء أو يفرق شعره من النص ويتكحل إيه اللي أنت عامله ده؟ رغم أن بعض هذا سنة لكن هذا سبيل تميز نفسك مش ناقصة كبر أنت لما تعمل كده تبقى شايف نفسك أحسن من الناس دي الناس دي ما بتفهمش حاجة وأنت اللي فاهم الناس دي ما بتعملش حاجة وأنت اللي بتعمل هي نفسك مش ناقصة غرور وناقصة كبر خليك في وسط الناس زيك زي الناس ثم ننتقل إلى الفقرة السابعة والستين يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله يقول الشارح أبو العز الحنفي عليه رحمة الله أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين يقصد مين أهل القبلة أهل قبلتنا اللي هم آمنوا بما جاء به النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه على طرفين ووسط سبحان الله العظيم كأن أمر التكفير أمر قديم مش جديد يعني جماعة التكفير دول مش جماعة جداد النهاردة لا ده أولهم فين واعتقد واعلم إن مفيش جماعة النهاردة جديدة كله بيستمد أصوله من القدام فيزيد وينقص على حسب الأهواء لا حول ولا قوة إلا بالله أما إني قد حذرتكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معاوية افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي ولا يأتين في أمتي أقوام ده الشاهد من الحديث ولا يكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله هي المشكلة في الأهواء تذكرت هذا الكلام لما طلع مصطفى محمود وزعم ان مفيش شفاعة وبناء على مفيش شفاعة لما رد عليه بالأحاديث قال مفيش أحاديث مصطفى محمود ماله مال الشفاعة وماله مال الأحاديث وإنما القضية قضية إيه؟ الأهواء ولما تيجي الرد للشفاعة تلاقي الكلام راجع للمعتزلة لما تيجي لبعض الآراء اللي تفرد بها الشعراوي راجع للمعتزلة لما تيجي النهاردة لبعض الأفعال الصوفية أو المفتين وكده راجع للجهمية وهكذا الكلام كله قديم بس أصحاب الأهواء بيعملوا إيه؟ يجي من الكلام القديم ينقي اللي يوافق هواه اللي يعجبه اللي يناسب اللي هو عايزه في نشره وإثباته اللي عايز فيه مصلحته حتى ما فيش مصلحته مجرد مصلحته التعالي على القول إن يبقى حاجة يبقى بيقول يبقى له دور يبقى لسه له كلمة الشاهد ان التكفير اصلهم الخوارج الخوارج بيقولوا ايه انه لا يصلح مع التوحيد ذنب اي ذنب يبقى كافر الايه في اخر سوره الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها الدليل اهو لا يخلص في النار إلا الكافر وربنا قال لإيه ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها شيء عجيب جدا إن ياخد الآية دي وبرضه الآية بتاع سيدنا إبراهيم يا أبتي لا تعبد الشيطان يبقى اللي بيطيع الشيطان في المعصية يبقى إيه بيعبد الشيطان يبقى كافر بتوع التكفير كده هو لعب حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا وأنا قلت دايما إن أهل البدع يستدلون بأنصاف الآيات وأنصاف الأحاديث قطع يعني ما تيجي الصوفية اللي يقول الله الله الله الله بتقول لهم لا يجوز الذكر بالاسم المفرد يقول لك بقى ربنا قال قل الله قل الله انا الكلام ده زمان بقى من 20 30 سنه لما قال لي كده اتخضيت قل الله اه صحيح والله قل الله بس هي فين دي ترجع تقول تلاقي الايه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ده سؤال مين اللي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل الله ربنا اللي أنزله مش قل الله لكن هو ممكن يبهرك كده بإيه ما ربنا بيقول اهو قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ويستدل عليه يقول واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا اذكر اسم ربك يعني اذكر باسم رب مين اللي قال الكلام ده؟ الشاهد ان هو بيستدلوا بانصاف الاحاديث وانصاف الايات برضه حتى بتوع التكفير في مره برضه كان في مناظره بينا الكلام ده زمان بقى ايام الطلبيه كده وقال ايه الايه أكذبتم بآياتي أم لم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون يبقى ربنا سوى بين اللي كذب بالآيات مع اللي ما علمهاش الآية مش كده ده تحريف في القرآن الآية إيه قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم هو قالها لي إيه أم لم تحيطوا بها علما فممكن بقول لك الكلام ده عشان تاخد خبره بس من مجريات تلاعب هؤلاء الناس بالدين حتى ان هو يحرف في القران الشاهد ان الخوارج يكفرون بالذنب اللي يذنب يبقى كافر واحنا مش عايزين برضه نسيب الشبهه عالقه ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ازاي دي؟ يقول أن هذه الآية منسوخة بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وآية الزمر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم منسوخ آية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها منسوخة بآية الزمر ومنسوخة بآية الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هذه آيات ناسخة واللي مش فاهم ينقي ويلقط آيات ويقف على الغلط ويظن أنه وجد ما لم يعرفه من قبله الشاهد نرجع لقراءة كلام أبي العز الحنفي عليه رحمة الله فيقول والناس على طرفين ووسط فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا يعني النهاردة اللي يقول الخمر مش حرام يقول له يا عمي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يقول لك لا حتى لو ربنا قال الخمر حرام انا شايف ان الخمر مش حرام ربنا قال الخمر حرام وانت عارف ان الخمر حرام يقول لك انا عارف انا عارف الاسلام بيقول الخمر حرام بس انا بقول الخمر مش حرام يبقى ده كافر مرتد اللي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة ويرده يقول ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم الواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله يبقى الاستحلال انه يقول على الحرام حلال متعمدا ثم قلنا الشر يستتاب توب انت كده غلط انت كده على خطر فإن لم يتب فقد ارتد بعد إقامة الحجة الرسالية عليه وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله رد على المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب المكفرتية اللي هم ال- جماعة التكفير والتوقف والتبين والناس اللي شكلهم كلهم فرق ال- لأنهم تفرقوا فرق كثيرة بيقولوا إيه اللي يحلق لحيته يبقى كافر اللي يزني يبقى كافر اللي يكذب يبقى كافر كده مره واحده في ساعتها يكفروا يخرجهم من المرجئه على النقيض الناحيه الثانيه يقولوا كما لا ينفع مع الكفر طاعه لا يضر مع الايمان ذنب يزني ويسرق ويعمل اللي هو عايزه ولا وايمانه كايمان جبريل لانهم بيقولوا الايمان لا يزيد ولا ينقص أو الايمان ده معنى ما ينفعش يزيد وينقص ما ينفعش يختل اذا نقص ين- ينقط يبقى كافر واذا زاد يبقى معنى كده انه كان قبليها مش مؤمن لا يقبل ذلك ولذلك قالوا انه لا يضر مع الايمان ذنب بيقولوا ان ايمان افسق العصاه كايمان جبريل لانه بيعتقد ان الايمان هو التصديق بس انت مصدق بوجود الله هو ده الايمان يقول ان ايمان الزاني زي ايمان جبريل ان ربنا موجود فيش فرق بينهم فلا يضر اهل السنه اهل الحق اللهم اجعلنا منهم يا رب وسط بين التكفير وبين المرجئه يقولوا ان الايمان يزيد وينقص الايمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وكذلك المعتزله الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وهذه هي المنزلة بين المنزلتين آه، أصل الكلام في المنزلة بين المنزلتين إن كان مدرسة برضه و الحسن البصري قاعد بيدرس لتلاميذه كان من احد تلاميذه اسمه ايه واصل ابن عطاء واصل ابن عطاء وكان الحسن البصري بيتكلم في مسائل الايمان فواصل سال الحسن الرجل يموت مصرا على الكبير الرجل يموت مصرا على الكبير فقال الحسن وتحت المشيئه وخلي بالكم عشان المسألة دي كتير مننا ما يعرفهاش للأسف الشديد من الشباب الملتحين والملتزمين واحد مات وهو بيشرب الخمر واحد مات وهو بيزني يروح فين يروح فين يا عم خالد مات على كبير يروح فين اعتقادك أنه تحت المشيئة إن كان موحدا مات على التوحيد مات على الإسلام إن شاء الله أدخله النار فعذبه بذنبه ثم أدخله الجنة لأنه مات إيه؟ موحد يا إما أن ربنا يدخله الجنة ابتداء بعفوه ومغفرته اسمه إيه بقى؟ تحت المشيئة اسمه إيه؟ من مات مصرا على كبيرة مصرا على معصية فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة احنا بنتكلم على واحد موحد مات على كبيرة موحد مات مصرا على كبيرة ولم يتب حكمه ايه تحت المشيئة ان شاء الله عذبه بذنبه ثم ادخله الجنة او ادخله الجنة ابتداء وعفى عنه وغفر له لا حرج على فضل الله فقال واصل بن عطاء لا اللي اتأدب التلاميذ بقى قال له لا قال له يعني ايه لا مش هو مسلم قال له لا مش مسلم قال له يعني كافر قال له لا مش كافر قال له امال ايه قال له منزله بين المنزلتين اول واحد اخترع الكلمه دي اللي هي كلمه المنزله بين المنزلتين اسمه واصل ابن عطاء وتاني يوم جه واصل وراح قاعد هناك عند عمود في اخر الجامع وساب حلقه الحسن البصري فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا المعتزلة وطبعا لما واصل اعتزل الحسن حصل ايه لمله شله كل اللي في نفسه حاجه من الحسن عمل ايه راح قاعد جنبيه جمعهم بغض الحسن وشيء عجيب لما كنت بكتب في شرح حديث من عادى لي وليا ازاي يبقى ولي وله اعداء ممكن الولي يبقى له اعداء اه بالعكس ده لازم الولي يبقى له لازم يبقى له اعداء قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا لازم لا بد للولي من أعداء ولا بد لكل عالم من أعداء لا بد لكل صاحب حق من أعداء أول كلمة بشر بها النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنه نبي لما قال له ورقة بن نوفل أبشر فهذا هو الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى قال له إيه ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عود إيه هو اللي مثل ما أتيت به الحق ما أتى رجل بالحق إلا عودي لازم فلا بد أن يكون له أعداء اعتزلنا واصل أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله